السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله الصدق ثم صدق الإرادة ثم ميلاد الإرادة كيف تولد لك إرادة ها أن يرى الله صلاحية المحل لما علم الله طهارة قلب النبي صلى الله عليه وسلم اختاره طهارة قلب الصحابة اختارهم احنا بنتحسر دلوقتي ان احنا ليه ما طلعناش في جيل الصحابه والله كل موقف من المواقف يعني لسه لما كنت بسمع من الشيخ الحديث من يومين وهو بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله قال يا معاذ لبيك يا رسول الله فبيقول ايه فايده تكرار النداء قلت له والله انا قاعد أتحسر يتحسر قلبي على إني لم أسمع هذا النداء إن النبي يقول يا يا فلان يا بختك يا سيدنا معاذ إن الرسول يقول له يا معاذ يا معاذ يا معاذ يا بختك يا سيدنا معاذ بقول لكم لما أسمع إن سيدنا كعب بن مالك لما تاب قال فأقبل الناس علي وفودا يهنئونني لتهنك توبة الله فين المجتمع ده فين البيئة الإيمانية دي فين الحب ده إن, إن واحد يجري بفرس والتاني يطلع فوق جبل ينادي عليه فين الجو ده محتاجين الجو ده صح ولا لكن ما نستاهلش لو كانت قلوبنا تنفع كنا كنا بقينا معاهم لكن هو خلقنا في الجو ده هو ده اللي نستاهله هو ده مقامنا الناس مقامات لكن في وسط الجو ده في ناس عايشين المعاني دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك مش شرط بقى ظاهرين بيحاربوا يعني لكن ظاهرين في المقامات العالية دي في ناس كده في المقامات العالية دي عايشين أنا قلت لكم قبل كده كنت بقول للشيخ ادعي لنا يا شيخ يقول لي ادعي لك بايه؟ قلت له ان ربنا ينجينا من الفتن قال لي هي فين يا ابني الفتن دي؟ هي فين الفتن دي؟ طب هي فين الفتن دي؟ هو مش شايف ان في فتن ولا يعرف ان في فتن الموضوع بعيد تماما عن مخيلته هو عايش في ملكوت زي ما قلنا كده هو في واد والناس في واد هي دي الناس اللي عايشه تعال نرجع بس للموضوع ميلاد الاراده كيف تولد لك اراده ان سيدنا النبي صلي عليه ربنا بيقول له ايه وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب ها ها, ها؟ وما كنت ترجو أن النبي ما كانش بيدور على نبوة ولا كانت في أحلامه ولا مخيلته خالص ولا يعرف حاجة عن الموضوع ده إلا رحمة من رب هي دي قالوا كده العلماء بيقولوا ايه لو نزلت العمائم من السماء لنزلت على رؤوس أقوام يقولون لها هكذا لا مش عايزينك هي بتنزل من السماء غصب عن اللي هو مش عايزها رزق قدر اختيار مش للي بيتطلع وبيستشرف وبي... وعايز يفتخر ويتنفخ بيها مش هو ده اللي بتجيله اللي بتجيله ده اللي منكسر يقولوا في يا يا بني بمناسبه يا بني اركب معنا ان سيدنا نوح لما اراد الله عز وجل ان تهبط سفينته تشامخت الجبال مين اللي هينال شرف ان تنزل عليه سفينه النبي وتطامن الجودي وقال اي جبل انا فاستوت على الجودي فاستوت على الجودي الشاهد ايه بس ان سيدنا النبي صلي عليه يتيم قريش يتيم الابوين وكان في الغار صلى الله عليه وسلم فياتيه جبريل هي دي بقى ميلاد الإرادة إزاي تتولد في النبي إرادة قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال اقرأ الأول قال له إيه اقرأ قال ما أنا بقارئ ما بعرفش أقرأ ما أنا بقارئ لا أعرف القراءة فغطني غطوا يعني إيه قولوا قولوا حضنوا حضنوا حضن جامد قوي قوي حتى بلغ مني الجهد روحي هتطلع ثم أرسلني وقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فغطني الأخرى حتى وجدت مس الموت صلى الله عليه وسلم ضم الضمة الثانية كسر ضلوعه حس ان هو خلاص روحه هتطلع ثم أرسلني أقرأ قلت ماذا أقرأ ماذا أقرأ قال أقرأ باسم ربك الذي خلق ولدت الإراءة الإرادة اللي هي كلمة إيه ماذا اقرا ايه بطل يقول يا رب نفهم افهموا يا ناصحين انك انت تيجي تقول له يا ابني اقف هنا اهو ورا العمود ده اهو ويختم القران ما اقدرش ما اقدرش هي دي ما انا ما انا بقارئ محتاج غطى عشان يقول طب ازاي ها اعملها ازاي دي فهمت ان مفيش حاجه مستحيله مفيش حاجه مش ممكن ما تقولش ما اعرفش ما تقولش ما اقدرش ما تقولش ما ينفعش كل حاجه تنفع وانت تقدر على كل حاجه انا بقول لك اهو انت تقدر على كل حاجه انت تقدر ممكن بس اسأل ازاي ما تقولش ما اقدرش اوعى ابدا في حياتك تقول على حاجة ما اقدرش ولا تقول ما ينفعش كل حاجة تنفع وانا بقول لك اهو ومش بكلمك النهاردة كلام نظري لا انا بقول لك عن تجارب حياتية كل حاجة تنفع وكل حاجة تقدر عليها اقول لكم حاجه تضحك يلا حاجه تضحك لله ان انا قلت للشباب في رمضان اللي فات ده قلت لهم انا ان شاء بفضل الله عز وجل كنت في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقعدت في الروضه وختمت القران في ركعه واحده وانا واقف في الروضه جنب سيدنا النبي في سبع ساعات فوجئت انه بعد صلاة الفجر العيال كلهم وقفوا ختموا الولد عبد الله ابن ربنا يهديه ويهدي ابوه راح ختم في اربع ساعات ايه ده انا اختم في سبعه وانت تختم في اربعه اه اصله ما سجدش سجدات التلاوه تضحك عليا هي دي مفيش حاجه اسمها ما اقدرش 34 واحد ختموا في ركعه اللي في خمس ساعات واللي في خمسة ونص واللي في ستة واللي في أربعة إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ هي بقت لعبة بقى كل الناس تقدر عشان ربنا يثبت لك إن مفيش حاجة اسمها ما اقدرش ولا ما ينفعش انا بقول لك كنا قاعدين مره في مجموعه من المشايخ كانوا بيقولوا كلهم ما ينفعش وانا الوحيد اللي كنت بقول ينفع ما ينفعش ليه ينفع ونفع هي ديك ميلاد الاراده ان سيدنا النبي لا بدات تنفع معاه لما قال ماذا اقرا قال له اقرا وربك الاكرم ها واقرا وربك الايه الاكرم ان ربنا كريم قوي مش كريم بس ده ايه اكرم اكرم انك انت لو قريت هيكرمك باكتر مما تتخيل بس انت اقرا اقرا انت محتاج دلوقتي لميلاد الاراده غطى من جهبذ هي دي اللي قالها مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله في كتاب وحي القلم لما قال ايه ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع قال ايه ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع قلت لكم قبل كده ال- ال- الفقره دي وشرحناها كتير بس معلش تاني عشان في ناس باين عليهم ما سمعوهاش قبل كده ان لما حد يجي النهارده يموت له حد بيحبه ويقول صراحه مش قادر اصبر نقول له لا سيدنا ابو بكر صبر شاف النبي ميت قبله بين عينيه وقال له طبت حيا وميتا وقام وقف قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات تقدر لما حد يجي- يجي النهارده يقول ما اقدرش انا اقف قدام الدنيا دي كلها لوحدي اقول له اه الامام احمد بن حنبل وقف قدام الدنيا كلها لوحدها كل الناس يقولوا مخلوق وهو قال كلام الله غير مخلوق يبقى ربنا بيخلق الصالحين عشان كده بيقول ايه لهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع ويجعل التقوى فيهم اصابه كاصابه المرض شرط رجل الصالح انه يبقى تقي تقي وشوف التعريف العجيب للتقوى ده من مصطفى صادق الرافعي اديب مش شيخ يقول ايه يقول تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض وتكسر النفس كما يكسرها المرض وترد الشيء من وهمه الى اصله كما يرده المرض ايه الكلام العالي ده صلي على النبي زيد النبي صلاه زيد صلاه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال, رب- قال إن ربنا بيبتليهم بالتقوى إن يبقى تقي إيه التقوى دي؟ قال لك إيه؟ تكسر النفس كما يكسرها المرض عارف ال- آه، آه، أما شراح الحديث لما آه، بيشرحوا حديث إن سيدنا موسى قال يا رب أين أبغيك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي بي- العلماء بيقولوا ال- الحديث ده من الإسرائيليات ها بيقولوا بس معناه صحيح بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ال- الذي يروي عن رب العزة حين يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده لأن المريض منكسر القلب وربنا عند المنكسرة قلوبهم من أجله اللهم ارزقنا هذه الكسرة لك تلاقي التقي منكسر كده مالك يا- لا انا مفيش حاجه انت عيان لا لا لا انا كويس امال في ايه الحمد لله انا كويس بس هو هي في ناس تشوفهم كده تحس ان هو منكسر منكسر قال ايه وتصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض المرض المريض لما يجيبوا له اكل كل يوم يقول ايه ماليش نفس ملوش نفس ياكل كذلك التقي ملوش نفس يعصي ربنا زي ما قلت لكم قبل كده لما تعدي واحده عريانه قدامه هو ما بيعملش كده عشان ما يبص لهاش لا ده هو مالوش نفس هو مالوش نفس ي- يبص ولا ان هو ياكل ولا ان هو يتكلم بيقول ايه ألم ترى أن الإنسان يشبع من الكلام كما يشبع من الأكل سفيان سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أحدهما يقول لما بيقولوا له حدثنا قال لهم أنا شبعت من الكلام هي دي ماليش إيه ماليش نفسي أتكلم ملوش نفسي يتكلم ولا له نفسي يخرج ولا نفسي ياكل ولا نفسي ينام هو عايز يعبد ربنا تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض وترد الشيء من وهمه الى اصله في ناس عايشين وهم هتيجي معانا برضو في الرحله دي ان شاء الله عايشين وهم كبير قوي ان اللي راكب عربيه مش عارف ماركه ايه عايش سعيد ويقول لك انا ب- بيضحكوا عليك ويقول لك الفلوس ما بتجيبش سعاده لا بتجيب سعاده ده وهم ده ما بيجيبش سعاده بدليل الراجل نفسه قال اللي كان عنده اكتر فلوس في العالم لما ابتلي بالسرطان في الاخر قال ايه وما قيمه هذا الذي املكه كله مقابل لحظه ان اكل فيها سندوتش وانا مستريح البال شفت بقى عنده فلوس متلتله بس مش قادر ياكل سندوتش فول على طعميه سندوتش فانتوم طعمية مقلية بزيت ديزل وياكل ويقوم يتنطط زي ومفيش في جيبه غير هم ال- اللي جاب بيهم السندوتش اما التاني عنده ملايين وعملت ايه الملايين فين السعاده خدعوك فقالوا عشان كده الحق والصدق كلام الله اسمع كلام الله وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية قل هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم